مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز اتكلم النهارده عن الله الحافظ اللي بيحفظ الناس لان دي حاجه تهمنا في حياتنا ان احنا نشعر اننا باستمرار في الحفظ الالهي المزمور بيقول آيات جميلة مزمور 120 يا ريت تحفظوها بيقول الرب يحفظ نفسك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ دخولك وخروجك لو حطينا دي في ذهننا نبقى مبسوطين وتكون مجال إيمان لينا بأن ربنا بيحفظ حتى احنا في صلاة الشكر برضو بنقول لأنه حفظنا يعني من النقط المهمة عندنا احنا مثلا دلوقتي في صوم الميلاد وبنتذكر ميلاد المسيح يا ريت نتذكر حاجة تانية في الحفظ الإلهي خاصة بالموضوع ده تصوروا هيرودس تضايق من أن يولد المسيح الملك فأراد أن يقتله ولكي يقتله قتل كل أطفال قرية بيت لحم كلهم ما عدا المسيح ويوحنا المعمدان اللي كان عايز يقتله تصور قتل كل الأطفال عشان يقتل هذا الواحد فقتل الكل ما عدا هذا الواحد والملاك الذي يهيئ الطريق قدامه دي حاجات عجيبة جدا في الحفظ الإلهي ربنا أولاده اللي يعيش معاهم ويعيشوا معاه يحفظهم من كل سوء في كلمة لطيفة قيلت عن عن بولس الرسول ربنا قال له في أعمال الرسل إصحاح 18 بيقول له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك اتكلم بكلمة ربنا وما فيش حد أبدا هيقع بيك ليؤذيك حطها برضه في مخك كده إن ما فيش حد يقع بيك ليؤذيك نفس مثل هذا الوعد أعطي ليشوع ربنا حفظ كثيرين من ضمن اللي حفظهم مثلا القديس أنطونيوس الكبير كان أول واحد أب مؤسس يؤسس الرهبنة ويخرج إلى البرية ويحارب من الشياطين حروب عجيبة لكن لم يستطع واحد من الشياطين أنه يؤذيه وهو نفسه لما هجم عليه الشياطين بكثرة وكوحوش مفزعة ومخيفة قال لهم كلمة لطيفة خالص قال لهم لو كان الله أعطاكم سلطانا علي فمن أنا حتى أقاوم الله لكن إن كان الله لم يعطكم سلطانا علي فلا يستطيع واحد منكم أن يؤذيني شوفوا الكلام اللطيف إن كان ربنا ما ادكوش سلطان علي ما فيش ولا واحد منكم يقدر يؤذيني لأن الحكاية دي عايزة سماح من الله زي في قصة أيوب الشيطان ما قدرش يتصرف إلا بسماح فالعلاقة هي بيننا وبين ربنا مش بيننا وبين أي حد متعب إن كان ربنا لم يعطي أحد سلطانا علينا فلا يستطيع أحد في الدنيا دي كلها أن يؤذينا الله الحافظ ضابط الكل ماسك ميزان القوة في يديه ما يستطيعش حد يؤذي شوفوا موسى وهو طفل ألقي في صف قفص يعني في النهر وكان في أمر من فرعون بقتل الأطفال بتاع العبرانيين لكن الله الحافظ حفظ هذا الطفل ده على رأي المثل يعني مع موسى ده اديني عمر وارميني البحر اهو ده رموه البحر جرى له ايه ولا حاجه مش بس حفظه ربنا من الموت ده خلاه يبقى امير في قصر فرعون وابن ابنة فرعون صدق المذمور حينما قال حافظ الاطفال هو الرب حافظ الاطفال هو الرب ده الأمة اللي ما تعتقدش إن حافظ الأطفال هو الرب ده ممكن تعيش في رعب ده ممكن الواد يبص من شباك يبص من بلكونة ينزل تحت خلاص ينتهي لكن حافظ الأطفال هو الرب الواد يبص من بلكونة ويوطي وأمه تصرخ لكن ربنا حافظه ما يسمحش الولد ممكن يقع من على السرير راسه يجرى لها حاجه لكن حافظ الاطفال هو الرب الولد ممكن يغلط وياخد دواء ليس له ممكن يضره لكن حافظ الاطفال هو الرب ده لو ما كانش ربنا بيحفظ الاطفال كان الناس يرتعبوا بيغلطوا كتير الاولاد دول ممكن يجري على السلالم يتدقلق من على السلالم لكن حافظ الاطفال هو الرب بهذا الايمان نكون مطمئنين شاعرين ان حياه كل منا في ايد الله لو كانت حياتنا في ايدي الناس لكنا نتعب لكن ما دام حياتنا في يد الله اللي بيحفظ يبقى ما ينجراش حاجه يعقوب ابو الاباء كان هربان من أخيه عيسو وكان خايف منه جدا وبعدين ربنا ظهر له في السلم اللي واصل بين السماء والأرض وقال له إيه ها أنا معك وأحفظك حيثما سرت وأردك إلى هذه الأرض قال له ما تخافش أنا معك وأحفظك في كل حتة تمشي فيها وأردك إلى هذه الأرض ده مش بس ربنا يحفظ إنسان في الطريق اللي ماشي فيها ده حفظ الثلاثة فتية في أتون النار وشعرة واحدة من رؤوسهم لم تحترق ولا رائحة النار دخلت في ملابسهم بينما اللي رموهم في الأتون النار حرقتهم حفظ دانيال في جب الأسود الإلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود في ملائكة عند ربنا اسمهم ملائكة الحفظ ملائكة عند ربنا اسمهم ملائكة الحفظ بيرسلهم لحفظ الناس اللي زي اللي بيسموهم الملاك الحارس يعني بيحرس وفي أمثلة كتيرة جدا عن هذا الأمر زي الملائكة اللي أخرجوا بطرس من السجن وبولس وسيلة من السجن بيقولوا اتهزت أساسات السجن واتفتحت الابواب اذا اراد الله ان يحفظ واحد يحفظه اذا اراد ان يحفظ واحد يحفظه بيقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم يعقوب أب الآباء بيحكي عن ملاك كان ماشي معاه ينقذه باستمرار من كل ضيق شوفوا الملاك اللي نجى إسحاق من أن يذبح كمحرقة أخدوا أبوه ومشي في السكة ولسه ما جاش ملاك وشيل له الحطب وبعدين حط الحطب على المذبح ولسه ما جاش الملاك وبعدين ربطوا على الحطب ومسك السكين وهنا ملاك الرب منع ابراهيم قال له لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شرا ده تلاقي اسحاق قال له لماذا تاخرت يا سيدي الملاك كل هذا الوقت لغاية لما بقت السكينة بينها وبين رقبتي مفيش كم سنتي قال له ما تخافش أبدا ده حتى لو دخلت إلى جسمك السكينة ستخرج منه بكل سكينة ومش يجرى له حاجة السكينة تقدر عليك تقدرش لما تكون ايد ربنا حافظه ولا سكينه ولا اكتر من سكينه ربنا ده عجيب في حفظه ده حفظ بطرس الرسول وهو ماشي على الميه كأن في ايدين الهيه كده شايله رجليه من من فوق الميه كده وهو ماشي فوق الايدين دول حفظ ربنا ده عجيب ممكن ربنا يحفظ الإنسان من أي خطر الشعب كان ماشي وسط البحر الأحمر والمياه عن يمينهم كده مثل سور وعلى شمالهم زي سور وهم بين السورين دول ماشيين لا تستطيع المياه انها تطغى عليهم ربنا بيده الطبيعة بيده الموت والحياة وهو اللي بيحفظ ده داوود النبي بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي ده الحفظ الإلهي اللي بيقول فيه في المزمور 103 باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يفدي من الحفرة حياتك يفدي من الحفرة حياتك ده في آيات جميلة جدا في المزمور 117 يقول إيه؟ يقول أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني قدروا يعملوا لك حاجة ولا حاجة دفعت لأسقط والرب عضدني داود جرب الحاجات دي كتير جرب ازاي ربنا حفظه من شاول الملك الذي كان يطارده من مدينة إلى مدينة ومن مغارة إلى مغارة لكن نفس داود كانت في يد الله الحافظ لم يقوى عليه شاول الملك بكل قوته بكل جيوشه انت بس تطمئن ان ربنا حافظك وقبل ما تخرج من البيت وانت ماشي تقول تقول ايات المزمور دي الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك يحفظ خروجك من البيت ودخولك فيه يحفظ نفسك وهي خارجة من الجسد ويحفظ نفسك وهي داخلة الملكوت أو داخلة الفردوس يحفظ دخولك وخروجك يحفظك من كل سوء من كل الأنواع من الناس الأشرار ومن الأشياء الشريرة يحفظ نفسك من دخول خطية جواها يحفظك من كل سوء وبعدين يقول ايه تاني داوود يقول كلام لطيف داوود اصله مجرب بيقول لك اسأل مجرب بيقول ايه لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم علينا بيقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين ده لو فخ صياد واحد تبقى معقولة ده فخ الصيادين كل صياد محضر له فخ نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا من عند الله الذي صنع السماوات والأرض الله الحافظ العصفور يجي كده جنب الفخ وينقر القمحايه والفخ ما يعملوش حاجه ده فخ اخر فخ فخ ما يعرفش يعمل حاجه الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون صدقوني ربنا مش بس بيحافظ علينا من الأخطار التي نعرفها أو من الأخطار التي نقابلها إنما بيحافظ علينا من أخطار كانت هتيجي وهو منحها قبل ما تيجي كانت هتيجي أخطار وهو منحها قبل ما تيجي فبيحافظ علينا مما نراه ومما لا نراه مما يحدث لنا ومما كان يمكن ان يحدث لنا ولم يحدث كلها اشياء تحتاج الى شكر انت بتخرج من بيتك وترجع سليم ما بتركعش وتقول اشكرك يا رب لانك حفظتنا هو لازم واحد يعني رجله تتكسر وبعدين يجبسوها ولما ترجع سليمة يقول حفظتنا طب ما هو حفظك انها ما تتكسرش من الاول شوفوا الاباء السواح اللي كانوا في البرية وكانوا بيناموا في الجبل في المغارات ما ربنا كان بيحافظ عليهم من دبيب الارض من الحيات والعقارب كان بيحافظ عليهم من الوحوش كان بيحافظ عليهم من الطبيعة من البرد والحر والرياح أمال عاشوا إزاي الآباء المتوحدين يعني الآباء هؤلاء الآباء المتوحدون كيف عاشوا في حفظ الله في البرية وأيضا الحفظ ده شمل كل شيء في الحياة شوفوا سارة لما قالت عن إبرام إنه أخوها فأخذها أبي مالك ملك جرار ربنا حافظ عليها إنه ما يجرالهاش حاجة ولذلك ظهر للراجل ده في حلم وقال له دي امرأة نبي وأنا أمسكتك عن أن تخطئ إليه شوف مسكتك إنك ما تخطئش إليه ده ده حفظ عجيب إن ربنا يمسك إنسان شرير إنه لا يخطئ إلى إنسانة بره يونان النبي ربنا حافظ عليها حافظ عليه وهو في جوف الحوت ولم يستطع الحوت انه يفترسه ولا ان يفرز عليه افرازات ويحلل جسمه وخرج سليما كانه كان في غواصه جرالوش حاجه عجيب ربنا ده في حفظه طب ما ربنا ايضا بيحفظ من الكوارث الطبيعيه اديكوا كلكم حفظت يعني عاصرتوا زلزالين وما جرالكوش حاجه الرب يحفظ نفسك عمل لكم ايه الزلزال ذهب وزال ولم يحدث شيء من الاضرار ربنا بيحفظ حياة الإنسان ويحفظ أولاده اللي بيحبوه وبيقول إيه تاني ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب غنم وسط ذئاب ده ذئب واحد وسط الغنم ممكن يفزعهم ويضيعهم أما الغنم وسط الذئاب الذئاب محيطة بيهم كده جرى لهمش حاجة على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول لما الكنيسة كانت كغنم وسط ذئاب ربنا حول الذئاب إلى غنم فلم تضره وهكذا في عهد الدولة الرومانية بصيلا لقينا إيمان القادة والولاة والجنود ما عملوش حاجة لكن مش غنماية وسط الذئاب تصرخ وتعيط لها تقول الرب يحفظك الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك لا يقع بك احد ليؤذيك ربنا يحافظ بالاكثر على الناس الضعفاء الذين ليس لهم من يعينهم فيعينهم الله بالذات يعني كحاجة مركزة بيكون إله الضعفاء أو إله الأقوياء الذين يقفون أمامه كضعفاء أو أمام الضعفاء اللي بيقول يا رب ارحم قال له ما تخافش أنا أحفظ نفسك أحفظك من كل سوء ربنا حفظ الكنيسة في مبدئها منذ البداية الاضطهادات اللي جات لهم من اليهود من الرومان من الفلاسفة الوثنيين من كل شر وحفظ الله الكنيسة من كل هؤلاء وحفظ الكنيسة أيضا من الهرطقات شوفوا إيه المعجزة اللي ربنا حفظ بها الكنيسة من الأريوسيين وبأي معجزة هلك أريوس وبقيت الكنيسة حفظها من التعليم الخاطئ ومن البدع حفظها مق- مقدسة نقية إلى يومنا هذا قال للتلاميذ لما انتوا تمشوا للكرازة لا تحملوا شيئا للطريق ولا سيف ولا عصا وبعدين يا رب أنا اللي هحفظكم لا يوجد سيف يحفظكم ولا عصا تحفظكم الحافظ هو ربنا دي تدي الواحد ايمان بايه عمل الله قال في العالم يكون لكم ضيق طب دي تخوف لا ابدا انا الحافظ من كل ضيق الرب يحفظك من كل ضيق الرب يحفظ نفسك قال لهم العالم يبغضكم طب دي تخوف لا كفاية إن ربنا بيحبكم وبغضة العالم مش هتضر الرب حفظ السفينة وهي وسط الأمواج وبعدين يقول المزمور الرب يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكتها الرب يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكتها بيقول رفعت الأنهار يا رب رفعت الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة طب قدرت المياه الكثيرة دي تعمل حاجة؟ لا أبدا الساكن في الأعالي هو أقدر داس على هذه الأمواج الكثيرة الرب كان بيحفظ الشهداء تقول لي ازاي بيحفظ الشهداء والشهداء ما شو- ماتوا بالسيف لا أبدا أهم حاجة أنه حافظ إيمانهم رغم كل العذابات في ناس كتير لما بيضغط عليهم العذاب عشان يتخلصوا من العذاب ينكروا الإيمان ضعفا ضعفا وليس كفرا أو عدم إيمان فحفظهم الرب وسط كل هذه العذابات حفظهم نوعين من الحفظ على الأقل حفظ إيمانهم فلم يسقطوا وأيضا حفظهم في احتمال العذاب لأن في عذابات ما يقدرش واحد يحتملها لولا الحفظ الإلهي وحفظهم كأمثلة قوية تقدم للعالم في معجزات كتيرة حدثت القديسة يوستينا مثلا حفظها الله من السحر من سحر كبريانوس ما قدرش يعمل لها حاجة واحد يخاف يقول يعملوا لي عمل عمل ايه امال فين ربنا الحافظ اذا كانوا السحرة المحترفين سحر وجبابرة في السحر ما قدروش يعملوا حاجة يبقى انت تخاف من عمل ولا مش عمل دي حاجه لا تودي ولا تجيب خليكوا جداد الرب ايضا يحفظ روحيات الانسان يحفظه من حروب الشياطين ده لو ربنا ترك الشيطان يستخدم كل قوته كان ضيع العالم كله علشان كده في أواخر الأيام بيقول إن الشيطان يحاول أن يضل لو أمكن المختارين أيضا لكن ربنا مش يديله فرصة هيحفظ الناس في الإيمان فلا يضلون قال من أجل المختارين يقصر تلك الأيام تقصير تلك الايام هي نوع من الحفظ الحفظ لإيمان الناس تصوروا مثلا الشيوعيين اللي كان الإيمان خلاص هيروح إزاي ربنا حفظ تلك البلاد وحفظها من الإلحاد الشيوعي وأرجعها إلى الإيمان مرة أخرى ده ما نقدرش نقول ده مجهود بشري هو البشر يقدروا على كده ده كانوا الحكام جبابرة وقساه وطغاة ولكن ربنا هو اللي حافظ حفظ الكنيسة مش بس في روسيا في رومانيا أيضا في البلاد الشيوعية كان حالة صعبة جدا الكنايس اتخذت التعليم الديني بقى مفيش الضغط الشديد التشكيك في الإيمان في كل ناحية ولكن ربنا الحافظ أنقذ الكنيسة من كل هؤلاء ربنا يحا- يحافظ عليك من حروب الشياطين مش كل خطية انت انتصرت فيها ولم تسقط كانت بمجهودك البشري لا بالحفظ الالهي ربنا حافظ عليك لكي لا تسقط يعني مش نتكلم بس على الحفظ يحافظ عليك في صحتك يحافظ عليك في الاخطار يحافظ عليك من الاعداء لا برضه يحافظ عليك من الناحيه الروحيه يحافظ عليك من الناحيه الروحيه ربنا حفظ العالم روحيا وماديا حتى الان كان ممكن العالم يضيع خالص عشان ربنا يحافظ عليك انت برضو لا تقصر من جهة نفسك خلي عينيك مفتحة باستمرار لوجود الله أمامك لكي يحافظ عليك الذي يفدي من الحفرة حياتك يقول تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع إذا لما أنت يكون عندك هذا الإيمان إن ربنا أما عن يمينك في كل حين يبقى لا تتزعزع لكن إن فقدت إيمانك يبقى عدم إيمانك هو اللي بيضيعك حتى إن لقيت إيمانك ضعيف تقول له يا رب أعن ضعف إيماني حافظ علي حتى لو كان إيماني ضعيف لا تسمح إني أتزعزع مهما كانت الأخطار الروحية محيطة بيك مهما زحف اليأس إلى نفسك وقلت دي عادة وانتهت ومش هقدر أبطلها وانا الخطيه بقت مزروعه في دمي وفي جسمي وفي كل حته فيا وما لا برضه ربنا قادر ان يحافظ عليك من نفسك مش يحافظ عليك من الاعداء ال- البشريين ولا بس يحافظ عليك من الشياطين يحافظ عليك من نفسك نفسك اللي بتضرك من الكل عشان كده في المزمور بيقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله لكن معقول الكلام ده لا أبدا أنت يا رب أنت اللي هتنقذني أنت رافع رأسي الإنسان الروحي لابد أن يؤمن بحفظ الله وفعلا ربنا يحفظه لكن لو يئس وسلم نفسه للشياطين يضيع روحه بيقول صرخت إلى الرب فاستجاب لي من الأعماق صرخت إليك يا رب من عمق التجربة ومن عمق الضيقة ومن عمق ضعفي ومن عمق سقوطي أنت يا رب اللي تحافظ على نفسي أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي الرب يحافظ عليك لأن الرب يتكلم بالسلام لشعبه ولجميع قديسيه حافظ على أيوب الصديق فلم يمسه شر على الرغم من التجربة التي حلت به يحفظك في التجربة ويحفظك في الضيقة ويحفظك من كل شر له المجد الدائم إلى الآن الأبد